بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين من الحاجات اللي تخوفنا في موضوع الاستعداد انه في عدو مش عاوزنا نوصل الشيطان وفي ايقونة كنا وزعناها مرة زمان في مؤتمر مشهورة في دير سانت كاترين موجودة على كتاب سلم السماء الأيقونة دي فنان رسمها بعد ما قرأ كتاب سلم الدرجي أو سلم السماء ده كتاب مشهور عند الرهبان يا ريتكم تقروه لأنه كتاب حلو بيوصف الحياة الروحية إنها سلالم لغاية السماء والمسيح فوق بيستقبل اللي واصلين وتحت الناس بتطلع ففي ناس ايه مكربسة على أول سلمة كل ما تطلع تلاقي العدد أقل شوية وبعدين رسم على جنب الصورة شياطين اللي بيرمي سهم واللي بيرمي رمح وفي ناس في نص السلم بتقع وفي ناس قرب الآخر بتقع وفي ناس في الأول بتقع أعرف شفت الصورة دي ولا لا الصورة دي معبرة عن حاجات كتير قوي أولا فكرة أنه الموضوع تصاعدي وأنها رحلة ما بتخلص لغاية ما يخلص العمر لازم ننتقل من سلم إلى سلم من مجد إلى مجد وفكرة أن محدش مش معرض للشيطان وحيله ومؤامراته أيا كان درجته اللي بيبتدي بيتحارب واللي في نص السكة بيتحارب واللي قرب الآخر برضه بيتحارب وأنه لا يخلو الأمر من أن في ناس بتتحارب بتقع بتقع وقعة وحشة يعني يقعوا خالص من السلم وباين تحت النار اللي إيه بعيد عنكم بتاخد الناس دي فإذا كنا بنتكلم عن الاستعداد للسماء أو استعداد للقاء المسيح لازم الواحد يبقى واعي بالحيل والمؤامرات اللي بتقابله بالذات في كل مرحلة من حياته بعض الناس الكبار بيعتقدوا خلاص هنتحارب بإيه ما احنا كبرنا في السن وبعض الكبار في الدرجة الروحية يعني قد يكون راهب أو كاهن أو أسيس أو يعني أو أقصد أسقف أو خادم قديم يعتقد أنه خلاص بقى يعني لا ما فيش خلاص لغاية ما نخلع هذا الجسد احنا معرضين دايما لحيل إبليس فالوعي بالموضوع ده يحمينا وينجينا وده اللي قاله القديس بولس ف... فتعبير قاله في كورنثوس الثانية 2 لما قال ايه لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكار يبقى ضروري للواحد فينا أنه يعرف الشيطان بيفكر إزاي وأفكاره مترجمة أدواته مش بس أفكاره يعني بيجي إزاي بيدخل إزاي بيكعبل الناس إزاي لأن الواحد ساعات يبقى إيه فاكر أن الموضوع بسيط الخطية بتيجي مباشرة لا الخطية عمرها ما بتيجي مباشرة دلوقتي فكل لما الواحد أدرك الحروب كل ما كانت سكته للسماء أسهل بنفس المعنى القديس بطرس بيقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه الشخص الروحاني واعي جدا انه ملوش اي خصم او عدو في الدنيا الا واحد بس هو الشيطان ولما يلاقي بتوع الشارع خصوم هو ما يعاديش يقول دول مش خصومي الشيطان اللي وراهم خصمي لما يلاقي جيرانه ده ده مش مش هم الشيطان اللي وراهم انا ملياش خصم غير واحد بس هو الشيطان طب اللي بيكرهوك وبيضايقوك وبيأذوك كل دول ممكن يزقهم لكن هو اللي بيزق عشان ما يكرهش بشر عشان يفضل يحب الكل ويميز انه الخصومة الوحيدة المصرح بيها هي مع الشيطان العداوة الوحيدة المصرح بها لنا كمسيحيين عداوة الشيطان بشر لا حربنا مش مع لحم ودم يقول يعني طول الوقت حوالينا فبرضه ايه يعني وانت داخل اوضتك الشيطان داخل معاك وانت في شغلك داخل معاك وانت في المؤتمر موجود معاك عادي ودخل المسيح على جناح الهيكل يعني عند جناح الهيكل ده مكان مقدس المفروض وماله كان الشيطان بيحاول مع ربنا يسوع اذا الشيطان ممثل في الافكار يعني زي ما هنقولها كده الافكار الشريره دي ما بترحمش الواحد تجيله في اي وقت وفي اي مرحله برضو قاعدة ثالثة قبل ما نشوف الحيل دي شكلها ايه يقول القديس يوحنا نحن نعلم أننا من الله والعالم كله قد وضع في الشرير يعني ايه الدنيا كلها ماشية غلط الشر هو الشر والظلام هو الظلام بس بأشكال مختلفة ولما تسافروا بلاد العالم اللي بيتباهوا بالحرية والديمقراطية تلاقوا ضلمة برضه ضلمة كحل بس من نوع آخر وتلاقوا الظلم وتلاقوا البشاعة وتلاقي البلاوي كلها وتروحوا البلاد الفقيرة تلاقي ضلمة وتروحوا البلاد الغنية تلاقي ضلمة ليه ما هو الشيطان مضلمها على الكل فين تلاقي النور في الكنيسة مفروض كده في بيت القديسين في دير كله ناس متواضعين في قلب رجل الله هو ده النور لكن بالنسبة للدنيا مفيش عشان كده لما يقولوا نهاجر ولا ما نهاجرش نقول لهم هتدوروا على ايه هي ضلمة هنا وهناك ضلمة النور جواك انت النور مش براك النور فيك انت انت اللي شايل النور فمنين ما تروح هتنور المفروض لكن انت مستني تروح حتة منورة يبقى انت مش فاهم العالم كله ايه وضع في الشرير يبقى دي قاعدة مهمة لأنه بعض الناس بتتصور أنه ممكن يبقى خلاصها في مكان تاني لا المكان مش هو الحل مش هتلاقي مكان يخلو من رجل الشيطان آخر نقطة في الحتة دي أن ربنا يسوع نفسه قال قاعدة مهمة قال إيه هذه هي الدينونة النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة مرة واحد راجع من أمريكا وبعدين قال لي عارف أكتر حاجة كبستني قلت له في حاجات كتير كبستك قال لي أكتر قوي إنما أكتر حاجة كبستني إن أنا لقيت في الأشغال زنب ومقالب برضه هو كان سايب مصر عشان إيه الزنب والمقالب فطلع أمريكا فاكر بقى الدنيا يعني الناس بقى ستريت قوي وبتاع اللي هي بني ادمين برضه نفسه وقال لي يعني طبعا المصريين على القمه دايما لكن لكن برضه شعوب اخرى موجود فهنا احب الناس الظلمه ما تفتكرش ان الناس اللي حواليك كلهم هيجاروك في الصح ساعات الواحد يقول كلام حق كون الناس بصاله كده كانه من كوكب اخر انا مش بقول حاجه كده يعني بنقول كلام عادي الحق والخير والصح وال... اه بس مين قال ان الناس بتحب الكلام ده الناس ما بتحبش كده دلوقتي هنمشي على في فكرة كده ان الشيطان ده businessman وعامل ايه مشاريع وعنده ثلاث مشاريع كبيرة جدا international وعنده مشاريع اصغر حوالي ايه اربعة خمسة كمان شغالين كويس برضه هي هو الوحيد اللي ناجح في الدنيا دلوقتي ال businessman ده business الشيطان أول مشروع ناجح جدا بشكل مذهل أن المادة هي الهدف أو الفلوس هي الهدف النهاردة في ال business من أكتر أدوات نجاح أي business ال marketing الدعاية والتسويق لما تسوق ممكن تبقى الحاجة اللي بتبيعها كلام فارغ إنما لو سوقت كويس قوي تبيع الهوا تبيع أي حاجة والناس تقف طوابير وتتخانق عشان تشتري طب بيشتروا ايه كلام فارغ بس هم ايه السوق عاوز كده واخدين بالكم الفكرة دي على قد ما كل الناس كل الناس بدون استثناء بتكتشف انها فكرة خايبة كل الناس بدون استثناء بتتحارب و90% مشتركين في المشروع اللي هي ايه نعيش عشان نجيب فلوس تقريبا كل الناس تلف أي بلد في العالم تروح بلد فقيرة تلاقي الناس بتتقاتل عشان الفلوس بلد غنية طب معاكوا فلوس يموتوا بعض عشان الفلوس بلد متوسطة برضو عاوزين نوصل للفلوس طيب هل الفلوس هتطول العمر؟ لا هل الفلوس بتحل المشاكل؟ لا هل الفلوس بتسعد؟ تسأل حتى لو واحد ملحد يقول لك لا طب بتجري وراها ليه؟ ماركتينج كذبة كبيرة والناس كلها صدقت ما هو الشيطان اسمه ايه كذاب وابو الكذاب فعمل حتة كذبة كل البشر مصدقينها كلهم بدون استثناء حتى احنا ساعات نصدق احنا بتوع ربنا المفروض فيجي وقت كده تلاقي مخك فكر وقال بس لو معايا فلوس اخفى عليك حتى انت مصدق الكذبة لو معاك فلوس كنت هتنبسط لو معاك فلوس كانت هتتحل مين قال كده ما ينصحش تصدق الكذبة دي خالص فدي أول وأكبر مصيبة في الدنيا وأكبر حيلة الشيطان غاشش بيها الناس خرب بيها بيوت وضيع بيها صداقات وضيع ناس من الكنايس ودخل الإلحاد ووسع جدا وبيخلي الحروب تطلع بسبب الفلوس وملايين من البشر تموت وفي لو درستوا التجارات اللي في العالم تلاقي في حاجات بشعة في الموضوع ده يعني ممكن عشان تجارة السلاح اللي بالمليارات يخلقوا فتنة في بلد ويوقعوا شعبين عشان يستوردوا سلاح فهمتوا الفكرة؟ طب في مئات الألاف هتموت مش مهم بس السلاح يتباع تجارة البورنو اللي هي الحاجات القبيحة اللي في في الميديا وفي وفي اللابتوبس والكلام ده الموضوع ده بيتصرف عليه مليارات فيحاولوا يخترقوا دماغ شباب العالم بالأفكار دي ليه؟ عشان الفلوس اللي بيحركوا الدنيا هم غرضهم يتكسبوا طب ده انت بتفسد جيل كامل مئات الملايين من الناس هتضيع وتفسد ويبقوا حيوانات مش بني ادمين لما يعيشوا طول الوقت في افكار جنسية بالطريقة اللي بتتعرض دي مش مهم المهم نكسب تقرا في السياسة يقول لك غرقوا كذا مركب فيها قمح في, في البحر عشان ايه يفضل سعر القمح عالي طب يا جماعة في في افريقيا ناس عيال بتموت من الجوع محتاجة القمح يموتوا يتفلقوا انما احنا ايه لازم البضاعة تفضل غالية فالحاجة الايه عشان تفضل غالية يعني ممكن نغرق القمح في البحر تغرق قمح وفي ناس مش طايلاه اه ما هو لازم ابيع وعشان ابيع ما ينفعش يتاخد ببلاش او يتاخد رخيص لو رخص انا مش هكسب شوفوا شوفوا البشاعه اللي الشيطان بيحرك بيها العالم والاقتصاد او الفلوس هي اللي بتحرك السياسه وهي اللي بتغير شكل جغرافيه العالم وتلاقي بلد احتلت بلد وبلد مش عارف ايه وبلد بتطلع وبلد كل ده بيحركوا فلوس مين اللي ورا الفلوس الملعون يا الشيطان العالم كله قد وضع في الشرير وعشان كده المسيح كان صريح جدا في الحتة دي وقال ايه لا يقدر احد ان يخدم سيدين اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر لا تقدروا ان تخدموا الله والمال ما تحاولش تجمعهم مع بعض ما بيطيقوش بعض اخطيت في التعبير الفلوس ما تطقش ربنا وربنا ما يحبهاش خالص تحت رجلي الفلوس كانش يشيل فلوس معاه ابدا والتلاميذ كانت الفلوس تحت رجليهم لان عارفين ياما ضيعت ناس ضيعت اخوهم يهوذا في اكتر من كده يهوذا اللي كان واحد منهم اكيد كانوا بيحبوه جدا فاكيد بيكرهوا الفلوس لانها ضيعت واحد من اغلى 12 في الدنيا حبايب المسيح القريبين ليه فدي حاجه يعني حاجه تزعل آية تانية تقول إيه أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية شوف التعبير ده شهوات غبية يعني إيه فعلا واحد عنده فلوس كتير ما بينامش عشان يجيب فلوس تاني سوري يعني يبقى الواحد عاوز يقول له أنت غبي يعني عندك كتير ومش عارف توديه فين طب جاي على صحتك وعلى بيتك وعلى ناسك وعلى ربنا وعلى كل حاجة ليه غباء واللي قال كده المسيح على فكرة لما قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك ما ده كان عايش للفلوس ففي موجة غباء في العالم كله فعلا ماشية يعني تتباهى كده والحكماء اللي زيكم مرفوضين من الأغبياء لما يلاقوا واحد زيكم الفلوس مش فارقة معاه يبصوا له باحتقار مش بيبصوا له باحترام يبصوا له انه متخلف ليه لانه يعني ايه تبقى حاجة ممكن تكسب فيها قد كده ما تكذب لا ما بكذبش ما بتكذبش احنا بنقول لك فيها مليون جنيه ما بكذبش تبقى فهم فاكرينك انت اللي غبي مع ان انت اللي حكيم وهو التاني اللي مش حكيم لكن الى هذه الدرجة الموضوع ماشي احنا بنقول الكلام ده ليه مش عشان نقول اخص عليهم وحشين لا احنا بنقول كده عشان احنا بنتحارب مهما كنا ولاد ربنا كل شوية الفكرة دي البضاعة دي بتيجي لغاية عند بيتنا وتتعرض علينا واللي يتعرض علينا على فكرة عشان احنا بتوع ربنا أصعب من اللي بيتعرض في الشارع يعني ايه بيتعرض على بتوع الدنيا اي حاجة يجروا وراها ما ده خلاص هم بايعين نفسهم كده كده انما انت مش بايع نفسك فيجي لك الشيطان زي ما جه المسيح يقول لك اعطيك هذه جميعها ما انت شخصية صعبة بقى المسيح مش سهل يقع فمش هيقول له تاخد ألف جنيه وتسرق ما تنفعش مع المسيح يقول له اديك الدنيا كلها فربنا يقول له لا برضه فخلي بالكوا سقف الحرب بيعلى مع اللي ماسكين في ربنا فالواحد يجي في حتت معينه يقول لا لا دي مش مهم لكن لما العرض يبقى مغري قوي هتقدر تقول برضه لا ولا هتضعف ما هو كل واحد بيتحارب على قده فاذا كنت انت بتاع ربنا قوي العرض اللي هيجي لك هيبقى عالي قوي عشان تضيع برضه عشان تهلك برضه تبقى شغلانة فظيعة بفلوس كتير قوي بس كلها غلط مليانة لخبطة بس ربحها سهل وفلوسها كتير وبرستيج بقى فظيع ها. عشان تسيب ربنا تاني مشروع مزعج وبرضه ده international الحمد لله وايه عبادة الجسد أعلى مبيعات في العالم بدون استثناء محلات الأكل في العالم كله على فكرة في العالم كله يعني المشروع الوحيد اللي ما بيخسرش غالبا انك تعمل ايه محل اكل وتحط اي كلام والناس هتاكل برضه وطبعا علميا ده كله خطر جدا يعني كان زمان مفيش حاجة اسمها محلات اكل من 30 40 سنة كانت الناس بتطبخ وبتاكل في بيوتها انما اللي بيحصل دلوقتي ده كله ده طبيا غلط كلكم انتوا فاهمين كده اللي بناكله ده من المحلات دي غالبا الزيت ده مع اي كلام والحاجات كتيرة ملخبطة و... انما ما هو السوق عاوز كده الشيطان هو صاحب البيزنس ده فلازم يكسب ويكسب اللي معاه مش مقصود بيها بس الاكل والشرب مقصود بيها ان الجسد اصبح اله هذا العالم النهارده تبص تلاقي مفيش مفيش يوم يعدي إلا وتلاقي الجسد بيتعرض قصادك في أفلام الكرتون بتاعت الأطفال في كلام جنسي بيتقال عشان يغرسوا في الطفل الصغير نظرة الجزدانية القبيحة كل إعلانات اللبس والأكل وال... والعربية كل ده مرتبط بأنك أنت تعيش لجسدك مفيش حاجة مفيش إعلان عن الروح لا روح إيه مفيش كلام زي كده طبعا فيش اعلان عن الاخلاق طيب مالوش سوق طبعا مين هيدفع له ده فيش اعلان عن التواضع المحبه الكلام ده لا ما تلاقيش البضاعه دي في الدنيا خالص مع ان الناس عارفه ان المحبه تسعد وان التواضع جميل بس ما حدش بيشتري وكل الناس عارفه ان الجسد ده تراب وما حدش هيطيق ريحته بعد كده وان الناس بتعجز وان المناظر كلها بتخيب هنعمل ايه الشيطان ضحك على الناس وعمل الكذبة إياها وكله مصدق ومصدقين بإيه زي ما تقولوا اتفاق كذابين عارفين لما الكذابين يتفقوا فهم متفقين يلا نصدق نصدق الكذبة وخلاص يا جماعة ما هي واضحة واضحة إنها كذبة وغشاشة معلش مفيش غيرها يلا نعيش ناكل وخلاص عشان كده أول تجربة جت للمسيح قول للحجارة تبقى خبز قال له لا حتى لو جعان انا مش عايش عشان اكل انا هاكل حاجة تاني طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بكل كلمة تخرج من فم الله ده تاني مشروع ليه ده داخل علينا داخل طبعا ليه احنا بنهتم واحنا ناس روحيين باجسادنا اكتر من ارواحنا للاسف انت لما تبقى مصدع عاوز تاخد دواء بسرعه طب ولما افكارك تبقى وحشه تجريش على الدواء ليه لما تبقى تعبان بتقول الحقوني بالسرير ولما تبقى تعبان روحيا بتجريش على الصلاه ليه مش بنفس الدرجه لما تبقى عيان تلف على الدكاتره وتصرف طب ما انت عيان روحيا تروحش للدكتور ليه تاخدش الدواء ليه يبقى واضح ان احنا برضه مع اننا ناس روحيين ما زالت اجسادنا اهم طبعا دي ما مش مشكله يبقى احنا برضه الموضوع ده لمسنا يقول إن عشتم حسب الجسد ستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد إيه فستحيون يبقى حياة الجسد موت إنما حياة الروح حياة أبدية ثالث مشروع دول الثلاث مشاريع الكبار دول الانترناشونال يعني مش ممكن تروح أي مكان في العالم ما تلاقيش يا ناس عايشة تاكل يا ناس عايشة تعمل فلوس يا ناس عايشة تتخانق وتقول من الأعظم ده المشروع الثالث الحرب الثالثة أحبائي أو المشروع الثالث أو الحيلة المشهورة الثالثة ودي برضه مالية الدنيا ما تلاقيش بلد وما تلاقيش مكان ما فيهوش وما تلاقيش كنيسة ما فيهاش مين الكبير مين الأهم مين صاحب القرار مين الأعظم في كل حتة للأسف وربنا يسوع طبعا حسمها وقال اوعى يكون فيكم كده أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم بقية الآية تقول إيه أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا ممنوع المشروع ده يدخل عندنا من أراد فيكم أن يكون أول الكل فليكن آخر الكل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن للكل عبدا أو مرة تانية خادما يا إيه ده يا رب ده قال إحنا عكس الدنيا إياكوا الفكرة دي إياكوا تفكروا مين الأهم ومين الأعظم طب ما هو بتيجي لوحدها الفكرة أيوة لأنها منتشرة في الهواء موجودة في كل الدنيا بس ما يصحش نفكر كده طب احنا بنفكر كده للأسف من أول الزوجين بيتنافسوا على المكانة الأولى والإخوات بيتنافسوا على المكانة الأولى والأصدقاء يتنافسوا والخدام مع بعض يتنافسوا وأمناء الخدمة وممكن كهنة ايه الحكاية دي ما هو ده روح شر طبعا ما دي حيلة مشهورة ده مشروع واكل عقل العالم كله مش هيجي عليك ليه والشيطان كسبان بيه مليارات من البشر وفاضل كم واحد كده مزوغين زيكم فلازم يصطادهم فمركز عليهم فكل شوية يقول لك اشمعنى ما اشمعنى دي تعبير الموضوع اشمعنى واشمعنى دي توصل اشمعنى ربنا اداله ما ادانيش كمان ربنا غلطان واشمعنى الناس بتحب وما بتحبنيش اشمعنى هو عنده موهبة وانا ما عنديش اشمعنى جاب عربية جديدة وانا ما جبتش اشمعنى هو بيعرف وانا ما بعرفش ومن الاعظم تخليك دايما في وضع مقارنة طول الوقت مخك عمال ايه انا ولا هو يا ابني الموضوع ما يمشيش كده خالص انا ولا هو ممكن تخليك في مصيبتين الاتنين اوحش من بعض يا هو اقل يبقى انا اكبر يا هو أكبر يبقى أنا أقل في الحالتين أنا واقع في مشكلة ليه أنا أكبر كبرياء أنا أصغر صغر نفس والحالتين يقفلوا القلب ويمنعوا الحب وبالتالي يهلك الإنسان لكن أنت لما تبص له وتحبه وتفرح له إنه كبير وتشوف نفسك آخر الكل وبتحب الكل خلاص خلصت آخر الكل وبتحب الكل كل الناس حلوة ومحبوبة عندك فكل اللي يحصل له حاجة حلوة تفرح له وكل اللي يسبقك انت اساسا ما فيش منافسة عشان يسبقك نفسيا ما عندكش المرض ده مش واقع في المشكلة دي آه حتى اليهود اللي المفروض ربنا اختارهم وعلمهم وعمل معاهم معجزات وقعوا في المطب ده وقالوا ليس لنا ملك إلا قيصر يعني ايه عجبهم كرسي الدنيا وعشان كده الكلمة دي خلت ربنا يقفل منهم خالص قال لهم أنا أنتوا ما عدتوش شعبي خلاص بيتكم يترك لكم خراب أنتوا اخترتوا الملك الأرضي اخترتوا العظمة اخترتوا المنظر أنا مش خلاص مفيش فايدة الشيطان خدكم خلاص أنا أدور على ناس تكره العظمة تكره الكراسي وتكره المناظر لهاش في الحاجات دي هم دول ولاد ربنا اللي ما يفرقش معاهم خالص المكانة المكانة دي في السماء مش على الأرض يبقى الثلاث مشاريع الكبار عشان دول اللي يهموني مشروع الفلوس ومشروع الجسد ومشروع الكرامة مثلا ماشي أو العظمة أو الذات زي ما تسموها في مشاريع أصغر لكن سوقها ماشي برضه ما أصغر خلي بالكوا ده ملياردير فلما بنقول أصغر بدل ما اشتغل على السبعة مليار اشتغل على أربعة مليار مثلا يعني مش أصغر يعني هيفتح محل فول يعني لا ده مشاريع كبيرة قوي مشروع هدم الأسر وده مشروع الحقيقة شغلني جدا لأن فعلا عاوز أقول لكم إحنا من البلاد اللي قليلة اللي لسه تسمع فيها كلمة family البلاد القليلة وده كلام غريب جدا تلف في العالم تلاقي مفيش حاجة اسمها عيلة عيلة دي كلمة غريبة في مثلا واحد سارح بعيل طب أمه فين دي مش عارف أنهي أم يعني هو دي مشكلة طب عيال طالعة كده فين أهاليكم ما سبناهم من بدري طيب ده مطلق 15 مرة مثلا ايه الموضوع هو ده نظام الدنيا دلوقتي في اوروبا وامريكا واستراليا لما تقول حد هيتجوز يفتحوا بقهم يعني اتجنن بالظبط كده يتجوز يعني ايه يتجوز في حد لغايه النهارده مجنون بيتجوز ده مش خوف من الجواز لان هو مش شايفين اي قيمه او معنى للجواز ما انت عاوز تعيش عيش براحتك عاوز تجيب عيال هات عيال لكن تربط نفسك بجواز ليه فاهمين التفكير ماشي ازاي تنزل افريقيا واسيا تلاقي برضو ما فيش جواز تلاقي متجوز كذا مرة وعنده كذا عيلة وبيلف على العائلات يعني و والعيال طالعة طبعا طفشانة من بيوتها لأن ما لقتش أب وما لقتش أم وما لقتش الشكل اللي قصده ربنا أب أم عيال الشكل ده صدقوني أقل من واحد من عشرة دلوقتي شوفوا المصيبة اللي وصل لها العالم يدخل معاها بقى إيه فكرة التطرف النسائي في حركة نسائية في العالم دول فظاع دلوقتي قال إيه لسه فاكرين إن الراجل بيضطهد الست مش عاوز أتكلم كتير لحسن يعني بقوا قيادات وبقوا جنرالات في الجيش وبقوا بيعملوا كل حاجة وحسك عينك راجل يقدر يتكلم وطبعا الستات في الحالة دي يرفضوا تماما أنها تعامل كأم أو كزوجة يعني إيه زوجة؟ اللي قيمة بالنسبة لها اللي قيمة كلمة زوجة دي أو أن ينظر إليها كمذر لا لا لأن هي تحس أن دي قلة كرامة هي عاوزة تقول لا أنا مديرة أنا سفيرة أنا وزيرة فاهمين الفكرة وتخبط بقى في الرجالة و... طبعا وصل الشيطان انه زود جدا ال homosexuality اللي هي الجنس المثلي ده فدي اصبحت النهارده بينادوا بالحقوق بطريقه مزعجه في دساتير بعض البلاد الدستور بيكتب كلمه family بيشطبوها دلوقتي ولما يعرفوا family ما يقولوش راجل وست وعيال لا عاوزين يشيلوا التعريف يقولوا ايا كان التجمع ده راجل وراجل ست وست ايه المشكله طبعا ده بيغير في ايه نظام اللي ربنا عامله بس هو ما الشيطان مش الشيطان غرضه كده تعدد الزوجات بدافع ديني او غير ديني طبعا كل ده ضد فكره ال family و كل المصايب دي بتنتهي بإيه؟ خلي بالكم لما ال family تنهار أو ما بقاش في أسرة غالبا ما فيش ربنا خلاص وأكد لكم صعب جدا أن طرف يكون طالع بلا أسرة يعرف ربنا الراجل اللي عايش بدون زواج براحته طبعا الست اللي عايشة براحتها والعيال اللي طلعت ما شبعتش بأب ولا بأم ولا بدفء صعب إلا لو خدوا قفزة يطلعوا من إيد الشيطان ويتحدوا الوضع ده لكن هو سر الفساد اللي في العالم كده إن الطفل من صغره شايف أبوه عايش براحته فتلاقيه من وهو مراهق ابتدى علاقات خاطئة وابتدى إدمان عادي جدا فطبعا عشان يتنقل بقى للنور النقلة بقت أصعب من كتر الفساد اللي عاش فيه واللي شافه بعينيه وهو ده العالم اللي حوالينا والعالم كله بيحاوطنا عشان احنا بالذات لسه متمسكين احنا بنحارب عشان نحافظ على فكرة العيلة لان ربنا خلقها كده طبعا احنا ب- بندوق من الكاس ده طبعا لأي شكل بين راجل ومراته ما هو الشيطان داخل لأنه عاوز يحط رجله في البيت ده اشمعنى بيوت العالم كلها يعني اشمعنى البيت ده ما يدخلش فيه وهو عاوز لما يكسر علاقة بين راجل ومراته العيال هيتكسروا خد الكل مشروع آخر برضو ماشي جامد مشروع الزنا السهل أو أيا كان اسمه البورنو مثلا النهاردة بسبب الميديا الموضوع بتاع خطية الزنا ده أصبح وصل إلى درجات غريبة عمر ما وصل ليها في التاريخ لأنه ما, ما يحتاجش بقى إلى يعني أماكن ومصاريف و... لا لا الدعارة ما بقاش ليها أماكن معينة الدعارة في كل حتة ليه الأجهزة دي هي نفسها أدوات دلوقتي للخطية فتصوروا الناس بقت تمارس الخطية دي ب- بشكل فظيع جدا متجوزين ومش متجوزين و... ومن أول تسع سنين لغاية تسعين سنة الخطية دي منتشرة بشكل فظيع اللي هي الاستباحة دي الإباحيات بكل أشكالها بقى ومواقع بقى بالملايين وبيتصرف عليها ملايين وماركتينج بقى يعني يعني ممكن يبقى عندك ايميل وبريء ويدخل لك حاجة عشان تدعيك انك تدخل في الموضوع يعني بدل ما حد يخبط على بابك لا ده الموضوع اسهل الى هذه الدرجة الشيطان بيخترق العالم كله عشان يوصل وطبعا الفساد احنا في بلادنا بالرغم ان مليانة فساد انما بره اصعب كمان دخلنا في ال sex addiction ادمان السكس بكل اشكاله مثلي او غير مثلي انحرافات الجنسية لان طبعا دي ايه يتخللها طمع فتلاقي مفيش ال satisfaction الطبيعي مفيش العلاقة الطبيعية اللي ربنا قصدها مفيش الحب الحب الانساني ده اتلغى خلاص ده شغل حيوانات كله الحيوانات أرقى على فكرة من كده الحيوانات في دراسات أرقى كتير من اللي وصل له البني آدم دلوقتي آه، كل ده تحت بقى ايه الشعار الكذبة الكبيرة ال free will دي اكبر كده او دي تاني كذبة كبيرة عملها الشيطان انت حر يعني ايه حر يعني اقدر اطير ما بطيرش يبقى مش حر اقدر اختار اتولد ما انا اتولدت خلاص الحرية حقيقية ولكنها مش مطلقة م- أنا مش كائن مطلق عشان تبقى عندي حرية كاملة أنا محدود أنا ربنا حط لي حدود وحط لي قواعد وقوانين لو خرجت منها فقدت إنسانيتي فقدت إنسانيتي زي جهاز يقولوا لك لازم يتظبط على كده أكتر من كده يتحرق هو ده اللي حصل في البني آدم احنا لينا ظابطة لينا قواعد اول ما تع- تخرج بره القواعد الجهاز ده يتحرق يعني البني ادم نفسه خلاص باظ اتحطم تماما لانه طلع بره القواعد اللي ربنا خلقها اللي منها الجواز ومنها منها حب ربنا ومنها المحبة الحقيقية في العلاقات كل القواعد دي انهارت مشروع اخر اقل شوية لكن موجود كتير مشروع القتل الحلال او القتل البريء القتل الحلال بدأ بالأبورشن فكرة السقط وإنها عادية ووصل إلى دعوة إن إحنا نخلص من أي واحد محطوط على أجهزة عشان ما يكلفش المستشفى وتوصل إلى دعاوي بقتل كل المعوقين ذهنيا لأن هم عبء مادي على المجتمعات وتوصل إلى دعاوي غريبة جدا في بعض البلاد ان اي شخص متألم يقول لك طب ما نموته عشان نريحه انت خلاص حتى ما فيش ربنا وما خدتش رأيه و... ودي ر- هي دي الراحة طب وفين فين الإيمان فين الحياة فين المعجزة فين أي معنى من المعاني ده ما الحاجات دي مش موجودة أساسا مشروع أخير أو ش- قبل الأخير العلم وهو العلم خطية العلم النهاردة ينافس الله زي ما الفلوس كانت إله بديل عند أغلب البشر العلم في البلاد الراقية يعتبر الإله البديل النهاردة مشهور حاجة اسمها Church of Science أو Scientology والناس بتروح تصلي في كنايس للعلم بيعبدوا العلم يعني شوفوا الشيطان لما يضحك على الناس يسخر من الناس بيسخر طب ده العلم يا جماعة متغير يعني ربنا النهاردة غير بكرة يعني علم النهاردة مختلف خالص عن خمسين سنة أي واحد فيكم عارف كده اللي درسناه في الكتب طلع نصه غلط على فكرة علميا وبكرة هيطلع اللي بندرسه ناقص كتير أو غلط العلم دي طبيعته لأن العلم عبارة عن تفكير بشري يكتشف أو يبدع وده طبعا في تطور ما ينفعش الحقيقة تبقى كده الحقيقة لازم تبقى ثابتة اللي هو ربنا لكن لا لا سيبك من الكلام ده هو العلم هو الحل ويحطوا الإنجيل تحت منظار العلم ويبصوا للإنجيل كده باحتقار ده كتاب متخلف قديم العلم بيقول كده وفكرة ربنا دي بتاعت الجهلة مش بتاعت الناس العلماء وسبق المسيح وقال ايه أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال ألم يجهل الله حكمة هذا العالم طب خلي العلم ينفعكم هو العلم هيعرف يوقف موتكم هيطول في عمركم العلم هيمنع تسونامي مثلا في أي لحظة ما هي في لحظة كده في ربع مليون طاروا لما جاء البحر كده ايه عالي والأرض وقعت سقطت كان بروفا للطوفان أو يعني sample كده من الطوفان بتاع زمان عشان يعرفوا انه فرجونا العلم هيعمل ايه طيب إذا كنتم هتعرفوا تعيشوا ولا تحموا نفسكم طبعا مع العلم بقى حطوا التطور حطوا مفيش حاجة اسمها الروح حطوا الاقتصاد والسياسة بتلعب دور في الإلحاد فظيع الفلسفة النهاردة بتحاول تبقى ضد ربنا علم النفس نفسه بيحاول يفلسف الإنجيل ويطلعه كتاب نفساني ملوش علاقة بربنا أساسا كل دي محاولات علمية للخبط في ربنا والإنجيل ما هو اللي بيحرك ده كله مين اتفقنا الشيطان الشيطان له في العلم يا سيد ده أبو العلماء الشيطان طبعا القديس بطرس يقول العلم الكاذب الاسم كاذب الاسم يبقى أبوه كذاب هل كل العلماء لا في علماء كانوا مؤمنين ومحترمين جدا بس أي عالم محترم عنده إيمان سهل جدا يقول معرفش وسهل جدا يقول احتمال وسهل جدا يقول لك لازم يكون في قوة عليا أي عالم محترم لازم يوصل لدول لكن ما هو العلم بايزد يعني مخشوش مخدوع لأن العلم في الآخر بيخدم على مصالح الساسة والاقتصاديين فبتوصل أنه إيه أنا منساش وأنا بشتغل دكتور جالي واحد هيفتح معمل جنبي قال لي بص انت تبعت لي اللي هيحلله وتقول لي عاوز النتائج شكلها ايه من الاول ايه رأيكم هو ده العلم ده العلم الجديد يعني ممكن العالم يقعد مع رجل سياسي كبير يقول له بص عاوزين نظرية علمية تخلينا نعمل كذا في الشعوب التانية يقول له خلاص اوكي اديني سنة نطبخها فالعلم بيطبخ يطبخ ليه عشان مصلحة الأشرار اللي في العالم بما انه هنطلع ان ربنا مش موجود وده هيص... دي مصلحة لينا طيب نطلع لها حتة جديدة كده وما ويطلع ان في ثوابت مش ثوابت يعني العلماء ما هو ربنا له شاهد في كل جيل فيقول لك على فكرة اللي قالوه ده مش مظبوط والقاعدة اللي بنوا عليها نظرياتهم اساسا القاعدة دي غلط فتبقى ايه انهيار لكلام يعني داروين والايفوليوشن الحقيقه كل الناس النهارده بتقول اللي ابتدوا بيه فكروا عليه الاساس نفسه مش مظبوط فالمبنى كله واهي وهم مفيش حاجة اسمها كده بس تقول لي مين بقى ما هي البضاعة مشيت واللي سوق ما يحب الحاجات دي اخر كلمة اقولها اخر كلمة بجد صدقوني بروجكت حقوق الإنسان حتى حقوق الإنسان الكلمة الرقيقة الشيك اللي احنا فاكرين انها ممكن تحل لنا ازمتنا في مصر اتسرقت من بدري ليه حقوق الإنسان طلعت على يد مسيحيين أفاضل من زيادة عن 100 سنة الناس نادوا بالحق يعني ايه حق كل إنسان يعيش حق ياكل ويشرب حق يتعلم حق يتعالج حق يدافع عن نفسه حقوق شكلها جميل جدا والإنجيل ساندها تمام دلوقتي ما يلقب بحقوق الإنسان هو دعوة أساسية لرفض وجود الله بتتحول لكده وحقوق الإنسان بتطبخ الطبخة اللي تمشي مع كل بلد يعني إيه هديكم مثل عشان تفهموا قعدت مع أسقف من فرنسا من كذا سنة قال لي إحنا لما نقدم على كنيسة يقولوا لنا انسوا لو ناس تاني قدمت على حاجة تاني لو ما خدوش التصريح في ظرف شهر بدعوى حقوق الإنسان هيخربوا الدنيا لازم ياخدوا التصريح فهمتوا حقوق الإنسان أصبحت أداة ماشية إزاي حقوق الإنسان تخلي إيه مفيش أب وأم يتحكموا فيك ولا يربوك يا سلام هو ده حقي فالنهاردة ياخدوا إيه الطفل لو بيهدد أهله طفل ست سنين مفعوص كده يبص لأبوه كده بس كلمني كلمة زيادة 911 أوديك ورا الشمس حقوق الإنسان أجيب لك البوليس ودي شطارة طب وبعدين وهي دي عيال هتتربى دي واخدين بالكم الراجل لو بس زعق في مراته مرة تخليه يرجع بلده هي دي حقوق الإنسان بس خلي بالكم أنا مش بقول الراجل صح يزعق لكن أنا بوريكم المأساة واصلة لإيه حقوق الإنسان إن الواحد يمارس علاقات براحته في أي حتة مع أي حد محدش يقدر يقول له حاجة لا حد يجيب له سيرة دين ولا سيرة أي حاجة ده حق يبقى اتلغى ربنا تماما بدعوى حقوق الإنسان أصل ما لقيناش حد يدافع عن حقوق الله لأن ربنا أساسا شالوه من الموضوع وهل الله له حق طبعا وهل الأب في الابن الضال له حق حق ساكت عنه بس هو له كل الحق ده هو هو اللي خلق هو اللي أوجد هو اللي في إيده كل حاجة كونه طيب وبيحايل متنازل عن حقه ده ما يلغيش حقه لكن اتلغى ربنا واتلغت حقوق الله ومن يدعون بحقوق الله طبعا دي ايه معتبرين نفسهم هم الآلهة فبيفصلوها في الاتجاه اللي هم عاوزين كل دي حيل شيطانية انا خوفتكم ووجعت قلبكم طب نعمل ايه اصحوا واسهروا مش هقول غير كده اصحوا واسهروا ابليس عدوكم كاسد زائل يجول يعني لازم نبقى مصحصحين لا عاوز جسمي يضحك عليا ولا عاوز الفلوس تغشني ولا عاوز اتنازل عن مبدأ العيلة مهما حصل ولا عاوز امشي ورا شعارات براقة علمية وهمية ولا عاوز السياسة تاكلني وتاكل عقلي بزيادة لا لا انا عايش يوميا عاوز اروح السماء ومش مستعد اسيب الشيطان يضحك عليا لالهنا كل مجد وكرامة له